حبي حبك في الدنيا وطول عمري بحبك انا اكتر واحد بيحبك في الدنيا وطول عمري بحبك وفي جرحك فرحك انا جنبك وبعمري يا عمر انا والله شريك انا اكتر واحد بيحبك في الدنيا وطول عمري بحبك انا اكتر واحد بيحبك في الدنيا وطول عمري بحبك وفي جرحك فرحك انا جنبك وبعمري يا عمر انا وفيك. يلا ايه انا اكتر واحد قلبه عليك انا دنيتك انا ملك ايديك انا اكتر واحد قلبه عليك انا دنيتك انا ملك ايديك انت اللي من بين كل الناس متعلق بيك وبفكر فيك انا اكتر واحد بيحبك في الدنيا وطول عمري بحبك انا اكتر واحد بيحبك في الدنيا وطول عمري بحبك وفي جرحك فرحك انا جنبك وبعمري يا عمر أنا- يلا ايه أنا أكتر واحد بيحبك في الدنيا وطول عمري بحبك أنا أكتر واحد بيحبك في الدنيا وطول عمري بحبك وفي جرحك فرحك أنا جنبك وبعمري يا عمر أنا والله شريك وبعمري يا عمر أنا والله شريك وبعمري يا عمر أنا والله شريك وبعمري شكرا والله ما كان والله ما كان والله ما كان على بالي يا هوا والله ما كان على بالي يا هوا قمري قمري طول العين قلبي بيسألني عليك أتاريني بفكر فيك آه قمري طول العين قلبي بيسألني عليك أتاريني بفكر فيك قمر دول ولا عينك قلبي بيسألني عنك قتليني ما فكر فيك معقولة أكون حبيت قمر دول ولا عينك قلبي بيسألني عنك قتليني ما فكر فيك معقولة أكون حبيت والله ما كان على بالي يا هوا والله ما كان على بالي يا هوا والله ما كان على بالي يا هوا والله ما كان على بالي يلا إيه! يا قلبي يا انا من حبه يا انا يا شوق امانه تملى الليالي غرام آه يا عمري يا كل عمري سلمت أمري وعنه قلبي كلام يلا والله ما كان على بالي يا هوا والله ما كان على بالي يا هوا والله ما كان على بالي يا هوا والله ما كان على بالي يا هوا إيه! طال انشغالي وياك يا غالي وانا ايه جرالي خلانا ادوب في هواك ايش معنى انت حبيتك انت ازاي وامتى شغلت روحي معاك والله ما كان على بالي يا هوا والله ما كان على بالي يا هوا والله ما كان على بالي يا هوا والله ما كان على بالي يا هوا قمرين قمرين دول ولا عينين قلبي بيسألني عليك أداريني بفكر فيك قمرين قمرين دول ولعين قلبي بيسألني عليك أتاريني بفكر فيك قمرين دول ولا عينك قلبي بيسألني عليك أتاريني بفكر فيك معقولة أكون حبيت والله ما كان على بالي يا هوا والله ما كان على بالي يا هوا والله ما كان على بالي يا هوا والله ما كان على بالي والله والله والله ما كان على بالي والله ما كان على بالي يا هوا شكرا لا ده انا لسه عملناش حاجه خالص ده لسه سنه جميله ان شاء الله وحكايتك ايه ياللي زي الملاك وتملي شاغل قلوب وياك شاغل قلوب الناس وياك وانا ذنبي ايه قولي بقى كل ده يحصل لي تشغلني ليه بهواك يشغلني اه يلا ايه على سقفك خش وحكايتك ايه ياللي زي الملاك وتملي شاغل قلوب وياك شاغل قلوب الناس وياك وانا ذنبي ايه وقولي بقى كل ده يحصل لي تشغلني ليه بهواك يشغلني اه ايه سحر العيون خلى القلب داب والله سحر العيون خلى القلب داب والله سابني وراح وياه سابني في حيرة وحكايتك ايه ياللي زي الملاك وتملي شاغل قلوب وياك شاغل قلوب الناس وياك وانا ذنبي ايه وقولي بقى كل ده يحصل لي تشغلني ليه هواك يشغلني اه ايه بحلم تكون ليا وتحس يوم بيا بحلم تكون ليا وتحس يوم بيا واعيش حياتي معاك واعيش حياتي وعمري وحكايتك ايه ياللي زي الملاك وتملي شامل قلوب وياك شامل قلوب الناس وياك وانا ذنبي ايه وقولي بقى كل ده يحصل لي تشغلني ليه هواك تشغلني اه وحكايتك ايه ياللي زي الملاك وتملي شاغل قلوب وياك شاغل قلوب الناس وياك أنا ذنبي ايه وقولي بقى كل ده يحصل لي تشغل ليه ليه ليه ليه ليه شكرا شكرا جزيلا الذي سيبنا كل واحد فيه وانسى كل الدنيا دي وغمض عينيك الليلة دي سيبنا كل واحد فيه وانسى كل الدنيا دي وغمض عينيك ده انت نور حياتي عمري كل املي شوق الدنيا كله مش كتير عليك والله كل حاجة فيا بتناديك أيوة كل حاجة فيا بتناديك الليلة دي سيبنا كل واحد فيه وانسى كل الدنيا دي وغمض عينيك الليلة دي سيبنا كل واحد فيه وانسى كل الدنيا دي وغمض عينيك إيه! يلا طلع مع بعض إيه! قالوا يا من القمر عالي وبعيد والملايكة مستحيل تلمسها ايد قالوا يا من القمر عالي وبعيد والملايكة مستحيل تلمسها ايد وانا الليلة دي كل ده في ايديا يمكن في الدنيا ده اكون انا الوحيد والله كل حاجة فيا بتناديني ايوه كل حاجة فيا بتناديني الليلة دي سيبنا كل واحد فيه وانسى كل الدنيا دي وغمض عينيك الليلة دي سيبنا كل واحد فيه وانسى كل الدنيا دي وغمض عينيك الليلة دي سيبنا كل واحد فيه وانسى كل الدنيا دي وغمض عينيك الليلة دي سيبنا كل واحد فيه وانسى كل الدنيا دي وغمض عينيك الليلة دي سيبنا أقول وأحب فيك شكرا يلا وأحن إليه آه ولا زال شكرا شكرا جزيلا وماله لو ليلة بعيد وسيبنا كل الناس أنا يا حبيبي حاسس بحب جديد ماليني ده الإحساس ولا هنا جنبي أغلى الناس أنا جنبي أحلى الناس وماله لو ليلة بعيد وسيبنا كل الناس أنا يا حبيبي حاسس بحب جديد ماليني ده الإحساس وأنا هنا جنبي أغلى الناس جنبي أحلى الناس حبيبي ليلة تعالى ننسى فيها اللي راح تعالى جوه حضني وارتاح دي ليلة تسوى كل الحياة ومال غيرك ولولا حبك أعيش لمين حبيبي جاي أجمل سنين وكل ما أنا تحلى الحياة حبيبي المس ايدي عشان اصدق اللي انا فيه يا ما كان نفسي اقابلك بقالي زمان خلاص واحلام ليل انا هنا جنبي اغلى الناس جنبي احلى الناس حبيبي المس ايدي عشان اصدق اللي انا فيه يا ما كان نفسي اقابلك بقالي زمان خلاص واحلام ليل انا هنا جنبي اغلى الناس جنبي احلى الناس حبيبي ليلة تعالى ننسى فيها اللي راح تعالى جوه حضني وارتاح دي ليلة تسوى كل الحياة ومال غيرك ولولا حبك أعيش الحياة
شكرا
وهي عاملة ايه دلوقت ومين هون عليها الوقت وهي عاملة ايه دلوقت ومين هون عليها الوقت قولولي لو في صالحها اروح لها وصالحها قولولي لو في صالحها اروح لها وصالحها ظالمها وقلبي جارحها جيلها ولا مش دلوقت وهي عاملة ايه دلوقت ومين هون عليها الوقت وهي عاملة ايه دلوقت ومين هون يلا إيه. وهي عاملة ايه دلوقت ومين هون عليها الوقت وهي عاملة ايه دلوقت ومين هون عليها الوقت قولولي لو في صالحها اروح لها وصالحها قولولي لو في صالحها اروح لها وصالحها ظالمها وقلبي جارحها جيلها ولا مش دلوقت وهي عاملة ايه دلوقت ومين هون عليها الوقت وهي عاملة ايه دلوقت ومين هون يلا ايه أكيد ساكتة ولا بتحكي ولا بتشكي ولا بتبكي أكيد ساكتة ولا بتحكي ولا بتشكي ولا بتبكي عارفها تبقى مجروحة ومظلومة ولا تبين ولو نزلت دموع منها بيبقى الجرح مش هين قولولي لو في صالحها اروح لها وصالحها قولولي لو في صالحها اروح لها وصالحها ظالمها وقلبي جارحها ولا مش يلا وهي عاملة ايه دلوقت ومين هون عليها الوقت وهي عاملة ايه دلوقت ومين هون آه وهي عاملة ايه دلوقت ومين هون عليها الوقت وهي عاملة ايه دلوقت ومين هون عليها الوقت قولولي لو في صالحها اروح لها وصالحها ظالمها وقلبي جارحها جيتها ولا مش دلوقت وهي عاملة ايه شكرا
شكرا طلع اه ضحكت يعني قلبها مال وخلاص الفرق ما بيننا اتشاف يلا يا قلبي روح لها يلا قول لها كل اللي بيتقال مستني ايه بعد الضحكة دي الضحكة فاتحة لك سكة مش هي دي اللي انت عاشقها وبقالها ياما شغلة البال مستني ايه بعد الضحكة دي الضحكة فاتحة لك سكة مستني ايه بعد الضحكة دي الضحكة فاتحة لك سكة مش هي دي اللي انت عاشقها وبقالها ياما شغلة البال بقالها ياما يلا ايه كلنا مع بعض هاي. ضحكت يعني قلبها مال وخلاص الفرق ما بيننا اتشال يلا يا قلبي روح لها يلا قول لها كل اللي بيتقال ضحكت يعني قلبها مال وخلاص الفرق ما بيننا اتشال يلا يا قلبي روح لها يلا قول لها كل اللي بيتقال مستني بعد الضحكة الضحكة فاتحة لك سكة مش هي دي اللي انت عاشقها وبقالها ياما شاغلة البال بقالها ياما يلا ايه هاي. ضحكت يعني حاسة هواك وموافقة تعيش العمر معاك ثانية واحدة بس عشان الكلام ده مهم الكلام ده مهم أصلا ضحكت يعني حاسة هواك وموافقة تعيش العمر معاك روح يا حبيبة ده انت حبيبها طمن شوقها اللي استناك ضحكت يعني حاسة هواك وموافقة تعيش العمر معاك روح يا حبيبها ده انت حبيبها طمن شوقها اللي استناك بعد الضحكة فاتحة لك سكة مش هي دي اللي انت عاشقها وبقالها ياما شغلة البال بقالها ياما شغلة البال برضه دي كمان في حد يستنى على دي دي كفاية بس الضحكة دي شفت اهي ضحك التاني يعني اللي شفته ما كانش خيال يعني اللي شفته ما كانش اه ده حكيت يعني قلبها ماله خلاص الفرق ما بيننا اتشال يلا يا قلبي روح لها يلا قول لها كل اللي فيه اه ده حكيت يعني قلبها ماله خلاص الفرق ما بيننا اتشال يلا يا قلبي روح لها يلا قول لها كل اللي بيتقال مستني ليه بعد الضحكة دي الضحكة فاتحة لك سكة مش هي دي اللي انت عاشقها وبقالها ياما شغلة الباب بقالها ياما شغلة الباب
شكرا
تملي معاك ولو حتى بعيد عني في قلبي هواك تملي معاك تملي في بالي وفي قلبي ولا بنساك تملي وحشني لو حتى بكون وياك تملي معاك ولو حتى بعيد عني في قلبي هواك تملي معاك تملي في بالي وفي قلبي ولا بنساك تملي وحشني لو حبة بكون وياك تملي حبيبي بشتاقلك تملي عليا تندملك ولو حواليا كل الكون بكون يا حبيبي محتاج لك تملي حبيبي بشتاقلك تملي عليا تندملك ولو حواليا كل الكون بكون يا حبيبي محتاج تملي معاك معك قلبي معك روحي يا أغلى حبيب يا أغلى حبيب ومهما تكون بعيد عني لقلبي قريب آه يا عمري الجاي والحاضر يا أحلى نصيب تملي معاك معك قلبي معك عمري يا أغلى حبيب يا أغلى حبيب ومهما تكون بعيد عني لقلبي قريب آه يا عمري الجاي والحاضر يا أحلى نصيب تملي حبيبي بشتاقلك تملي عليا تندملك ولو حواليا كل الكون بكون يا حبيبي محتاج لك تملي حبيبي بشتاقلك تملي عليا تندملك ولو حواليا كل الكون بكون يا حبيبي محتاج لك اسمع واشتاق انا اللي عليا تتقال ولو حواليا كل الكون بكون يا حبيبي يا حبيبي بكون يا حبيبي محتاج لك أنا محتاج لك
شكرا
يا وطول عمري بحبك انا اكتر واحد بيحبك في الدنيا وطول عمري بحبك وفي جرحك فرحك انا جنبك وبعمري يا عمر انا والله شريك انا اكتر واحد بيحبك في الدنيا وطول عمري بحبك انا اكتر واحد بيحبك في الدنيا وطول عمري بحبك وفي جرحك فرحك انا جنبك وبعمري يا عمر انا وفيك. يلا ايه Thank you.
شكرا والله ما كان والله ما كان والله ما كان على بالي يا هوا والله ما كان على بالي يا هوا قمري قمري ولعني قلبي بيسألني عليك أتاريني بفكر فيك آه قمري ولعني قلبي بيسألني عليك أتاريني بفكر فيك قمر دول ولا عينك قلبي بيسألني عنك قبليني ما فكر فيك معقولة أكون حبيت قمر دول ولا عينك قلبي بيسألني عنك قبليني ما فكر فيك معقولة أكون حبيت والله ما كان على بالي يا هوا والله ما كان على بالي يا هوا والله ما كان على بالي يا هوا والله ما كان على بالي يلا إيه! يا قلبي يا انا من حبه يا انا يا شوق امانه تملى الليالي غرام آه يا عمري يا كل عمري سلمت أمري وعنه قالتلي كلام يلا والله ما كان على بالي يا هوا والله ما كان على بالي يا هوا والله ما كان على بالي يا هوا والله ما كان على بالي يا هوا طال انشغالي وياك يا غالي وانا ايه جرالي خلانا ادوب في هواك ايش معنى انت حبيتك انت ازاي وامتى شغلت روحي معاك والله ما كان على بالي يا هوا والله ما كان على بالي يا هوا والله ما كان على بالي يا هوا والله ما كان على بالي يا هوا قمرين قمرين دول ولعانين قلبي بيسألني عليك أتاريني بفكر فيك قمرين قمرين دول ولعانين قلبي بيسألني عليك أتاريني بفكر فيك قمر دول ولا عينك قلبي بيسألني عليك قدريني بفكر فيك معقولة أكون حبيت والله ما كان على بالي يا هوا والله ما كان على بالي يا هوا والله ما كان على بالي يا هوا والله ما كان على بالي والله والله والله ما كان على بالي والله ما كان على بالي يا هوى
شكرا
لا ده انا لسه عملناش حاجه خالص ده لسه سنه جميله ان شاء الله آه. آه. آه. وحكايتك ايه هي اللي زي الملاك وتملي شاغل قلوب وياك شاغل قلوب الناس وياك وانا ذنبي ايه قولي بقى كل ده يحصل لي تشغلني ليه بهواك يشغلني اه يلا ايه على سقفك وحكايتك ايه ياللي زي الملاك وتملي شاغل قلوب وياك شاغل قلوب الناس وياك وانا ذنبي ايه وقولي بقى كل ده يحصل لي تشغلني ليه بهواك يشغلني اه ايه سحر العيون خلى القلب داب والله سحر العيون خلى القلب داب والله سابني وراح وياه سابني في حيرة وحكايتك ايه ياللي زي الملاك وتملي شاغل قلوب وياك شاغل قلوب الناس وياك وانا ذنبي ايه وقولي بقى كل ده يحصل لي تشغلني ليه بهواك يشغلني اه ايه بحلم تكون ليا وتحس يوم بيا بحلم تكون ليا وتحس يوم بيا واعيش حياتي معاك واعيش حياتي وعمري وحكايتك ايه ياللي زي الملاك وتملي شامل قلوب وياك شامل قلوب الناس ويانا ذنبي ايه وقولي بقى كل ده يحصل تشغيل ليه ليه ليه ليه ليه
شكرا شكرا جزيلا
الليلة دي سيبنا كل واحد فيه وانسى كل الدنيا دي وغمض عينيك الليلة دي سيبنا كل واحد فيه وانسى كل الدنيا دي وغمض عينيك ده انت نور حياتي عمري كل املي شوق الدنيا كله مش كتير عليك والله كل حاجة فيا بتناديك أيوة كل حاجة فيا بتناديك الليلة دي سيبنا كل واحد فيه وانسى كل الدنيا دي وغمض عينيك الليلة دي سيبنا كل واحد فيه وانسى كل الدنيا دي وغمض عينيك إيه! يلا طلع مع بعض إيه! قالوا يا من القمر عالي وبعيد والملايكة مستحيل تلمسها ايد قالوا يا من القمر عالي وبعيد والملايكة مستحيل تلمسها ايد وانا الليلة دي كل ده في ايديا يمكن في الدنيا ده اكون انا الوحيد والله كل حاجة فيا بتناديك أيوة كل حاجة فيا بتناديك الليلة دي سيبنا كل واحد فيه وانسى كل الدنيا دي وغمض عينيك الليلة دي سيبنا كل واحد فيه وانسى كل الدنيا دي وغمض عينيك الليلة دي سيبنا كل واحد فيه وانسى كل الدنيا دي وغمض عينيك الليلة دي سيبنا كل واحد فيه وانسى كل الدنيا دي وغمض عينيك الليلة دي سيبنا أقول وأحب فيك شكرا يلا ومالي في لو فكر فيه وأحن إليه يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا يا يا ليلي يا ليلي عيونه فيها كلام فيلم خلاب ملا قلبي غرام في احلى عذاب وليالي كتير افكر فيه واحن اليه إيه. عيني يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يلا إيه. عيونه فيها كلام من الخلاب ملا قلبي غرام في أحلى عذاب وليالي كتير أفكر فيه وأحن إليه ولا داوي حبيبي ولا على باله شوقي ليه ولا شاغل بال أنا عليه وليالي كتير أفكر فيه واحن اليه آه ولا داري
شكرا شكرا جزيلا
وماله لو ليلة تهنا بعيد وسيبنا كل الناس أنا يا حبيبي حاسس بحب جديد ماليني ده احساس ولا هنا جنبي اغلى الناس انا جنبي احلى الناس ومالنا ولينا طول العيد وسيبنا كل الناس انا يا حبيبي حاسس بحب جديد ماليني ده الاحساس وانا هنا جنبي اغلى الناس جنبي احلى الناس حبيبي ليلة تعالى ننسى فيها اللي راح تعالى جوه حضني وارتاح دي ليلة تسوى كل الحياة ومال غيرك ولولا حبك أعيش لمين حبيبي جاي أجمل سنين وكل مدى تحلى الحياة حبيبي المس ايدي عشان اصدق اللي انا فيه يا ما كان نفسي اقابلك بقالي زمان خلاص واحلى الليل انا هنا جنبي اغلى الناس جنبي احلى الناس حبيبي المس ايدي عشان اصدق اللي انا فيه يا ما كان نفسي اقابلك بقالي زمان خلاص واحلى الليل انا هنا جنب اغلى الناس جنبي احلى الناس حبيبي العيله تعالى ننسى فيها اللي راح تعالى جوه حضني وارتاح دي ليله تسوى كل الحياه ومال غيرك ولولا حبك اعيش لمين حبيبي جاي اجمل سنين وكل مدى تحلى الحياه حبيبي ليلة تعالى ننسى فيها اللي راح تعالى جوه حضني وارتاح دي ليلة تسوى كل الحياة ومال غيرك ولولا حبك أعيش لمين حبيبي جاي أجمل سنين وكل ما تحلى الحياة حبيبي ليلة تعالى ننسى فيها الراح تعالى جوه حضني وارتاح دي ليلة تسوى كل الحياة ومال غيرك ولولا حبك أعيش لمين حبيبي جاي أجمل سنين وكل مدى تحلى الحياة
شكرا
آه، وهي عاملة ايه دلوقت ومين هون عليها الوقت وهي عاملة ايه ساكتة ولا بتحكي ولا بتشكي ولا بتبكي أكيد ساكتة ولا بتحكي ولا بتشكي ولا بتبكي عارفها تبقى مجروحة ومظلومة ولا تبين ولو نزلت دموع منها بيبقى الجرح مش هين قولولي لو في صالحها أروح لها وصالحها قولولي لو في صالحها أروح لها وصالحها ظالمها وقلبي جارحها كده ولا مش يلا وهي عاملة ايه دلوقت ومين هون عليها الوقت وهي عاملة ايه دلوقت ومين هون آه وهي عاملة ايه دلوقت ومين هون عليها الوقت وهي عاملة ايه دلوقت ومين هون عليها الوقت قولولي لو في صالحها اروح لها وصالحها ظالمها وقلبي جارحها جيتها ولا مش دلوقت وهي عاملة ايه
شكرا شكرا
تطلعها آه ضحكت يعني قلبها مال وخلاص الفرق ما بينا اتشال يلا يا قلبي روح لها يلا قول لها كل اللي بيتقال مستني ايه بعد الضحكة دي الضحكة فاتحالك سكة مش هي دي اللي انت عاشقها وبقالها ياما شر البال مستني ايه بعد الضحكة دي الضحكة فاتحة سكة مستني ايه بعد الضحكة دي الضحكة فاتحة سكة مش هي دي اللي انت عاشقها وبدلها ياما شغلة البال بدلها ياما يلا ايه كل مع بعض ضحكت يعني قلبها مال وخلاص الفرق ما بينا اتشال يلا يا قلبي روح لها يلا قول لها كل اللي بيتقال ضحكت يعني قلبها مال وخلاص الفرق ما بينا اتشال يلا يا قلبي روح لها يلا قول لها كل اللي بيتقال مستني بعد الضحكة الضحكة فاتحالك سكة مش هي دي اللي انت عاشقها وبقالها ياما شايلة البال بقالها ياما الكلام ده مهم الكلام ده مهم اصلا ضحكت يعني حاسه هواك وموافقه تعيش العمر معاك روح يا حبيبها ده انت حبيبها طمن شوقها اللي استناك ضحكت يعني حاسه هواك وموافقه تعيش العمر معاك روح يا حبيبها ده انت حبيبها طمن شوقها اللي استناك بعد الضحكة فاتحة لك سكة مش هي دي اللي انت عاشقها وبقالها ياما شغلة الباب بقالها ياما شغلة الباب برضو دي كمان في حد يستنى على دي دي كفاية بس الضحكة دي شفت اهي ضحك التاني يعني اللي شفته ما كانش خيال يعني اللي شفته ما كانش اهي ضحكت يعني قلبها مال وخلاص الفرق ما بيننا اتشال يلا يا قلبي روح لها يلا قول لها كل اللي فيه اه ضحكت يعني قلبها مال وخلاص الفرق ما بيننا اتشال يلا يا قلبي روح لها يلا قول لها كل اللي بيتقال مستني بعد الضحكة دي الضحكة فاتحة لك سكة مش هي دي اللي انت عاشقها وبقالها ياما شغلة الباب بقالها ياما شغلة الباب شكرا تملي معاك ولو حتى بعيد عني في قلبي هواك تملي معاك تملي في بالي وفي قلبي ولا بنساك تملي وحشني لو حتى بكون وياك تملي معاك ولو حتى بعيد عني في قلبي هواك تملي معاك تملي في بالي وفي قلبي ولا بنساك تملي وحشني لو حتى بكون وياك تملي حبيبي بشتاق لك تملي عليا تندم لك ولو حواليا كل الكون بكون يا حبيبي محتاج لك تملي حبيبي بشتاق لك تملي عليا تندم لك ولو حواليا كل الكون بكون يا حبيبي محتاج لك تملي معاك معك قلبي معك روحي يا أغلى حبيب يا أغلى حبيب ومهما تكون بعيد عني لقلبي قريب آه يا عمري الجاي والحاضر
محتاج لك تملي حبيبي بشتاق لك تملي عليا تندم لك ولو حواليا كل الكون بكون يا حبيبي محتاج لك
اسمع بكون يا حبيبي يا حبيبي بكون يا حبيبي محتاج